يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية حلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية وزي ما عودت حضراتكم دايما إن أنا باخد حلقة لموضوع مكتمل ودي رغبة البعض إنه بيقول لك يا دكتور الاتصالات بتقطع الاتصال بتاعنا وبالتالي عايزين ناخد حلقات كده وحلقات كده وتلبية لرغبات السادة المشاهدين عملت كده بالفعل خليت فيه حلقات كانت الحلقة الأسبوع اللي فات عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها الحلقة اليوم استشارات تربوية وأبدأ من الآن في استقبال استشارات حضراتكم السلام عليكم الو السلام عليكم
أخت فاطمة من تونس اتفضلي يا فندم انا بنتي عمرها عام سنه أيوه أيوه وعصبيه جدا آه، وما تفهمنيش معناتها كيف نقول لها ما تشدش ولا لحد ديما تشد ما تفهمنيش ما نعرفش علاش وكي نفك لها حاجه وكي déjà ت- تعيط خاطر فكيت لها التليفون باش نتكلم ولات تزعق و... وترمي روحها في القاعه مانيش عارفه شنو نعمل وانا معناتها عصبيه صحيح اما ما رجعش عليها معناتها قدامها ديما مبين لي انا آه، بالي واسع وكالمه فهمت
حضرتك قلت لي عندها سنة اي سنه سنة واحدة أخت فاطمة مع حضرتك
كو بقول لحضرتك- نحب نعرف العلاج لا سنها كام سنة سنة واحد سنة سنة أي المشكلة الأساسية العصبية العصبية أي.
طيب حضرتك بتتعاملي معاها إزاي أه بشوية معناتها بالسياسة
طيب العلاقة بينك وبين زوجك أخبارها إيه أه، كويسة جدا تمام أه هل في إخوات تانيين ولا لوحدها لا لوحدها هي الأولى
تمام هي آه انا عايز بس يبقى شكل طبيعي جدا في المرحله دي انها يعني تبقى آه بدات تتحرك يعني فانا مش عايز حضرتك بس تكتفيها مش عايز حضرتك تبقى في يعني آه شرنقه حريريه كده ونحاول ان احنا نكتفها ونقيدها لا انا محتاجها آه تنطلق انا محتاج حضرتك بس رد الفعل بالنسبه لها هي بتحاول تستكشف العالم هي مش عارفه اي حاجه عن العالم الخارجي بتحاول تستكشفه علشان كده انا عايز حضرتك تدعيها تنطلق تسيبيها تعبر عن اكتشافها للعالم تسيبيها تتحرك كل ما هنالك انه عصبيتها هتاخد مظاهر تانية يعني لو آه، عياط مثلا بكاء آه، مستمر في الحالة دي ما ألبيش الرغبة بشكل مباشر علشان ما آه، عودهاش انه يبقى ده الدأب بتاعها ويبقى ده الطريق ال- والمعبر لحضرتك ويبقى ده يعني الزرار اللي بتدوس عليه فحضرتك تستجيبي مش عايز اخليها يعني آه، هي اللي آه، تسيطر عليا بالعياط بالبكاء وبالتالي انا محتاج لما هي مثلا العصبيه بتاعتها تاخد اشكال معينه تاخد شكل بكاء ودي عصبيات بالنسبه للاطفال في السن ده تمام يبقى انا ما استجبش بشكل مباشر للبكاء وانما احاول بقدر المستطاع اشتت انتباهها بصوره بحركه بان انا احملها اشيلها بان انا اغني لها بان انا احاول بقدر المستطاع تهدى الاول وبعدين البلها الحاجه اللي هي عايزاها وهي في الغالب هتكون الحاجه في السن ده هتكون اما انها محتاجه ترضع او انها محتاجه والمفترض طبعا الرضاعه هتستمر لغايه سن سنتين يعني محتاجة في السن ده ربما تكون بتتألم فاحنا محتاجين نشوف نبرة صوت البكاء بتاعها بيعبر عن يعني جوع فترضع ولا عن ألم فبقدر المستطاع نحاول ان احنا نوديها لطبيب آه، أطفال أو انه آه، هي محتاجة آه، يعني عايزة تنام او انها آه، يعني في بلل معين وهي عايزه آه، تغير يعني يعني الحالات العصبيه بالنسبه للطفله في السن الاول ما تتعداش البكاء والصراخ ولكن اذا كان في سلوكيات يعني حاسه انها اكثر آه، اثاره يبقى ده بشرة طيبة انها اكثر آه، ذكاء الاستاذ عبير اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، دكتور حضرتك انا عندي ابني عنده 15 سنه ايوه سن المراهقه صعب قوي عنده ايوه آه، مش عارفه اتعامل معاه ازاي اولا جدال شديد بدا يترك الصلاه خالص مش بدأ عايز يسمع كلامي في اي حاجه المذاكره بقى مهمل فيها جدا جدا آه، وانا مش عارفه اعمل معاه ايه يا دكتور مش عارفه اتعامل مع السن ده ازاي كمان يعني ان هو يعني كل حاجه مش عايز يسمع كلامي فيها خالص
طيب هو ترتيبه في اخواته الاول الاول واخواته بعديه كام آه، عنده و- ولد بعديه آه، عنده 11 سنه وبنت عندها 3 سنين وكمان يا دكتور هو مع البنت دي بالذات اخته الصغيره آه، يعني مش بيطيقها وعلى طول خناق معاها و- وعلى طول مشاجره معاها على طول يعني هو كان مدلل آه، مش جامد يعني
آه والده بيعامله ازاي
هو والده ساعات بيبقى حد معاه شويه
ده من زمان ولا يعني دلوقتي يعني.
من زمان ولا دلوقتي لا ما كبر لما كبر مم.
من سن 12 من سنه 6 كده مثلا ايوه تمام من ساعه بدايه مرحله المراهقه وبدا الولد يعبر عن نفسه آه. بس هو من وعناده سنة يعني دكتور تقريبا وبدا سلوكه كله يتغير ده مظبوط وهو من حقه انه يتغير ده طبيعي جدا مرحله انتقاليه هو من أنا حقه مش عايزاه يتغير يترك الصلاه مش عايزاه يهمل المذاكره يعني انا متفهمه يعني بس مش عارفه اتعامل معاه ازاي طب الاحتياجات ال- الماديه ليه مشبعه
مش كليه يا دكتور يعني الظروف الماديه مش مش تمام قوي طيب لا انا بتكلم في ضوء البيئه اللي احنا ايوه فيها أيوة يعني انا واخده بالي يعني في ضوء البيئه في ضوء المدرسه مش حاسس ان الاولاد آه، اكثر تميزا منه لا لا كده لا مفيش طب الاشباعات العاطفيه هو حاسس انه فعلا بنحبه ولا بيقول هو بيقول العكس كده لانه هو- مهم- هو مهم شايفنا ادراكه إن مش إحنا مهم عكس.
احنا شعورنا اه المهم شايفنا ان إحنا ادراكه بقى يعني لينا عكس كده.
هو بيقول هو بيقول كده بيقول ايه بيقول ان احنا بنكرهه وان احنا مش طايقينه كده يعني مش طايقين تصرفاته
طب وتصرف حضراتكم بيبقى ايه ورد فعل للكلام ده آه، انا بفهمه بقول له يا حبيبي احنا عايزينك تبقى كويس وعايزينك تصلي وعايزينك تذاكر يعني مش عايزينك ان انت ت... احنا خايفين عليك بس مش اكتر يعني تمام طيب انا هرد على حضرتك آه، ان شاء الله شاكره جدا
اخت ام احمد اتفضل يا فندم اخت ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك يا دكتور عندي ابني في ثالثه اعدادي ايوه مع مع حضرتك حضرتك ايوه حضرتك هو تالتة اعدادي على- برضو 14 15 سنه تقريبا اه تقريبا اه اه, آه.
حضرتك هو على طول بيعيط يعيط اه اه من امتى لا من زمان من هو يمكن في اولى اعدادي كده بيعيط على طول طول الامتحانات بيعيط لا يعني مرتبطه بالامتحانات ولا اه اه مرتبط بالامتحان آه.
بالامتحانات بس اه مش باي حاجه تانية لا لا مش بحرمانه من حاجه او لا لا لا خالص خالص لا.
مرتبطه بالامتحانات يعني اه طب قبل الامتحانات بقد ايه هو يعني ما يبقى خلاص خد الجدول خلاص بيبدا بقى يعني ليله الامتحان يعيط على طول
طيب آه، واهتمام حضرتك في المقام الاول الظاهر بالمذاكره يعني حضرتك انا والله ب... يعني بذاكر معاه ما فيش مشكله هو بياخد الدروس وكل حاجه لا انا اقصد انه اهتمام حضرتك في المقام الاول هو تعليم حضرتك ايه معايا لسان حقوق تمام وبابا مهندس مهندس ايوه طيب انا بس يعني انا هرد على حضرتك هو طبعا ما يسمى بقلق ال- الامتحان ايوه تمام وكنت عملت حلقه الحقيقه قبل كده كامله كيف نتخلص من قلق الامتحان وحلقه تانية كيف نستعد للامتحان وحلقه بعنوان فن المذاكره كل دول هتلاقيهم على ال- النت موجودين يعني آه، علشان الموضوع الحقيقه طويل لكن هو بشكل عام ده ما يسمى بقلق الامتحان مخاوف بتنتاب الطلاب قبل الامتحان بتبقى دي اعراض احد اعراضها ان هو آه، يعيط فمحتاج هنا يعني طمأنة مستمرة و- ولكن هرد على حضرتك برضو بشكل أكثر تفصيلي آه، ولكن بعد الفاصل يعني شكرا لاتصال حضرتك أم سامة اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك يا دكتور ويجزاك الله يكرمك يا خير إن شاء أختي الله.
ربنا يبارك لك آه بعد اذنك يا دكتور انا آه ابن اخويا وكده والدته انفصلت هو عنده سنه وشهر أيوه فاتفطم فجاه واتحرم من حضنها فجاه يعني هي هو مع والده أه فده مش عارفين نتعامل معاه ازاي وبعد اذنك برضه سؤال تاني آه ابن اخويا التاني آه هو كان هادي جدا جدا يعني طفل هادي اول لحد سنتين آه.
وبعد السنتين فجأة بقى صعب جدا شقاوة بطريقة يعني غير متخيلة ممكن يأذي نفسه يعني مك- ممكن يأذي نفسه ويأذي- ويأذي غيره فبعد إذنك ربنا يكرمك و- ويا ريت تعرفنا نتعامل ازاي مع الطفل اللي أمه انفصلت ده يعني هو صعبان علينا جدا ومش عارفين نتعامل معاه ازاي وجزاك الله خيرا ربنا وجزاك يا أختي جزاك أم شاهد اتفضلي يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا كنت اتصلت لحضرتك قبل كده عندي شهد ست أيوة.
سنين أيوه.
وجالنا أربع سنين أيوه.
وجات بنت دلوقتي كده عندها عشر ونص جالنا الأربع سنين دي بقى يعني بقى لها حوالي شهرين من قبل الولادة بفترة كل حاجه عياط يعني بطريقه خانقه يعني انا دلوقتي بكلمك وانا اصلا في في قلب المشكله دلوقتي واللي طالعه فيه جديد ان هي مش طايقه الميه لا اللي آه، بتعيط مش عارف- اللي بتعيط شهد ولا جنه لا جانا اللي هي اربع سنين اربع سنين اه و- واختها الصغيره واخوها الصغير عنده قد ايه دلوقتي شهر شهرين يعتبر شهرين او شهر ونص اه ده من مواليد برنامج فن التربيه يعني اه طيب تمام
هي بقى مش عياط بس عياط بفريخ كل حاجه يعني ب- يعني بتعصب يعني حضرتك مهما تقول بقى يعني حاولت بالاساليب اللي حضرتك بتقول عليها والمحايله وال... والحاجات بقى وما نفذش بالعياط والكلام ده كله لا ده صريخ وممكن ساعتين ثلاثه وطالعه جديد بقى لو جت نقطه ميه على هدومها عايزه تغير كل شويه آه باباها بيغسل لها وشها قعدت تصرخ و... والساعه 2 بالليل وساعتين ومش نافع معاها اي اسلوب خالص يعني عايزه عايزه اختها الصغيره اسمها هي او اخوها اختها اسمها رحمه رحمه اه يعني عايزه تغير كل شويه زي رحمه كده
مش ع- انا مش عارفه يعني آه، هو حضرتك ممكن تكون بقى ربطتها دلوقتي بس هي ده نقطه ميه تيجي على هدومها يعني و- ولا تغسل وشها نيجي نقول لها تعالي اغسلي وشك او حاجه لازم لا لازم كل حاجه كده آه، يعني مش عارفه عناد فظيع ما فيش سمعان كلام خالص طيب حضرتك من مشاهدي برنامج فن التربية دايما كنت بتكلم عن تهيئ ال- الطفل في المرحلة دي لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة من 2 ل 6 لأن غيرته عالية جدا جدا وانفعالاته واخدة شدة وحدة لا سيما قبل ميلاد طفل جديد فكنا المفترض نهيئه نفسيا قبل ما آه، يصدم بطفل جديد ولذلك كل سلوكياته هتكون سلوكيات آه، لما انا كنت غيرة بك- انا اتصلت لحضرتك قبل كده وقلت لك ان انا مهيئاهم وهي مع اختها كويسه وكنت بقول لهم لما نونا تيجي نغير لها ومش عارفه ايه ولما أنا باجي اغير لاختها بتساعدني ومع اختها كويسه ده الاسلوب ده معايا انا مش عارفه ليه وخست طبعا جدا ومش عارفه ايه لكن هي مع اختها كويسه وانا كنت مهيئاهم جدا قبل الولاده آخر مرة وعندي ضربتيها شهر إمتى؟
بقى يعني هي الثانيه مشكلتها اسئله في كل حاجه اسئله غريبه يعني ممكن يكون سؤال غبي يعني انا م- يعني مش بتسال في اي حاجه وحاجه سال عليها قبل كده المشكله كل كلامها اسئله عايزه تقعد مع الكبار وتسمع الكلام و انا مش عارفه والله يعني هي حاجات بقت جديده عليا خلتني يعني يعني أنا ايه سؤال عصبية غبي يعني زيادة.
يعني ايه سؤال غبي يعني مثلا يعني مثلا ابو اردان قبل ما يخلف اردان كان اسمه ايه مثلا يعني يعني هي حاجات زي كده طيب ماشي يعني انا عايز بس اقول انه 15% من كلامها اسئله دلوقتي وكل ما تستثيرك اكتر كل ما تضايقك اكتر كل ما تخليك تنفعلي اكتر كل ما ما تعرفيش تجاوبي اكتر كل ما تحس انك يعني هي تحس انك محتاره اكتر كل ما تزود في الاسئله علشان تشغلك يعني عن رحمه لان هي دلوقتي حاسه انها يعني مهمله يعني طيب هكمل لحضرتك بعد اختنا ام عمر ام عمر اتفضلي يا فندم ايوه دكتور آه، هو آه، كان آه، ال- آه، عمر عنده اربع سنوات ايوه آه، كان في يوم المطر كان شديد والرعد وكده فكان في خوف يعني فكنا كلنا هو حس ساعتها بال- بالخوف أيوة.
آه، فمن ساعتها وكانت آه، كانت في اليوم ده كانت اختي موجوده عندنا يعني آه، فمن ساعتها هو مرتبط بقى اي هوا ي- مثلا يبقى في الشارع في هوا آه، يبقى في مثلا صوت في السماء صوت طياره او صوت كذا آه، يبقى هو يبقى يبقى في بكاء ويبقى في خوف وكده آه، و- و- ومرتبط بقى ان هو لما يشوف آه، خالته يقول لي طب يبقى الدنيا هتمطر يبقى يبتدي يعيط وكان الاول بيحب يروح عندها دلوقتي ما بقاش آه، يحب إن هي هو خالته يروح كانت عندها، بقى مرتبطه معاه يعني خالته كانت طبعا موضوع خلينا الاول بس موضوع الرعد والمطر آه.
الشديد ده كان اللي هو كان من شهرين كده تقريبا او ايوه ثلاثه هو ده تمام آه.
كلنا تعرضنا له نعم.
طيب تمام كلنا عشنا اللحظات دي أيوة، انا انا طبعاً.
متذكرها كويس هو من ساعتها وهو طبعا آه، طيب خالته آه، كانت يعني في اليوم ده الموقف كانت خالته موجوده عندنا فهو بقى مرتبط دلوقتي ب- بس.
بان هو الاول كان بيحب يروح عندها كان بيحب يقعد عندها كتير دلوقتي ما بقاش لما بيروح طيب، يعني هي- هي بيعيط خالته ويبقى كانت عايز يروح عندكم؟
و... وبقى بيعيط اكتر في الحضانه برضو لو حس بهوا لو حس بان في برد لو حس ان ان في اي مشكله يعني يبقى يبقى خايف و... وعايز وبيعيط يعني يبقى عايز يروح يا ام عمر خالته نعم.
كانت عندكم ولا كنتوا رايحين كانت لها ولا عندنا.
كانت عندكم آه، ما لكن عرفتش انتم تنزل كنتوا في تروح البيت اليوم ما ده يعني.
كنتوش في الشارع اه فالواد فالولاد خافوا كلهم وقعدوا في اوضه وقعدوا في الاوضه وهو قعد معاهم كانوا بيعيطوا واللي هو اكبر منه بسنه او بسنتين ففي م- من ساعتها بقى وهو مرتبط عنده الموضوع ب... ب... بخوف شديد يعني هي خالته بتخاف حبتين لا لا خوف جبلي يعني خوف عادي خوف طبيعي يعني خوف ايوه طبيعي ايوه آه, اه بس هو واضح انه وقت وقت ال يعني ال ال البرق ده والرعد ده وفي نفس الوقت المطر الشديد ده هو آه.
كان مرتبط بوش خالته فبالتالي يعني ال- لغه الجسد آه، هي اظهرت خوف رهيب وبالتالي لما الكبير خاف امال الصغير هيعمل ايه يعني آه.
فمجرد ما يشوفها فهي المفترض عليها ان هي اللي تعكس الارتباط الشرط السلبي ده بارتباط شرط ايجابي وهقول لحضرتك ده يعني آه، في الاجابه يعني شكرا لاتصال حضرتك طيب ارد على ال- الاسئله السابقه وبعدين اخد مجموعه اتصالات آه، تانية يعني طيب آه، ال- الاستاذه عبير آه، الولد 15 سنه وعناد وهو ال- الاولاني آه، وبيقول ان احنا آه، ما بنطيقوش طيب يعني هو 15 سنه زي ما بقول دايما يعني مرحله المراهقه المتوسطه مرحله المراهقه المبكره بتبتدي عند الاولاد من سن 12 لسن 15 لكن ال- عند ال- البنات من 12 بيسبقوا سنه البنات وبعدين الاولاد بيبقى من سن 13 ل 15 مرحله مراهقه مبكره من 15 ل 18 مرحله مراهقه متوسطه من 18 ل 21 مرحله مراهقه متاخره يعني من 15 ل 18 هو في مرحله المراهقه المتوسطه اخطر مراحل العمر على الاطلاق مرحله مفترق الطرق المرحله اللي بيستقل فيها المرحله اللي بيعبر عن نفسه فيها المرحله اللي بيقول انا راجل اهو فيها المرحله اللي عايز يختلف عن حضراتكم وما يبقاش الشخصيه الاعتماديه الشخصيه الطفليه اللي كان قبل كده دعوا الولد ان هو يستقل دعوه ان هو يعبر عن ذاته دعوه ان هو يقول انا راجل اعترفوا بيه كراجل اعترفي بو- بيه كواحد في صفوف الناس اللي اللي كبرت يعني وما تشديهوش تحت العالم الاطفال لانه احيانا الام لا شعوريا تتمنى ان الولد يفضل صغير اولا علشان ما يحساش بالكبر ثانيا علشان يبقى كويس و- وشاطر وما يعني ويسمع الكلام آه، مش يعني هي مش شايفاه الحقيقه ان هو كبر لان هو م- اي طفل او اي مراهق او اي حد كبير هو في عين الام لسه حد آه، صغير يعني الاخرين من بره لان هم بيغيبوا ويجوا فيشوفوه كبر لكن الام لان هو كبر وهو معاها فهي مش شايفه ان هو الحقيقه تغير يعني هو كان لازم يتغير دي مرحله طبيعيه في عمره ولو ما اتغيرش كان يبقى هنا في مشكله آه، من الطبيعي الا يكون طبيعيا من غير الطبيعي انه يكون طبيعي يقول لك دع المراهق يعبر عن آه، يعني ذاته وهو لن يختار الا طريقه وبالتالي لو كان في اي مشكلات هو بيعملها دلوقتي عناد ولا آه، بيعلي صوته ولا عايز يعبر عن ذاته و- ويستقل شويه ياخد مفتاح للباب وعايز يخرج بره اكتر طالما انا جوه البيت انا يعني علمته العوم انا حرميه في بحر الحياه المتلاطم الامواج وان كان متلاطم الامواج هيعرف يعوم بس اهم حاجه ان انا اعد الولد داخل البيت اعداد جيد وبعد كده هو هيعبر عن ذاته هيجرب طرق في الحياه ولن يختار الا طريقه وطريق اسرته بالطريقه اللي هو اتربى آه، عليها يعني يبقى اذا انا انا محتاج اديله شيء من آه، الحريه شيء من آه، الاستقلال شيء من التقدير ليه والامكانياته شيء من الاحترام لوجوده كمراهق وداخل عالم آه، الرجال شيء من الاعتراف آه، بيه آه، حاجاته الى حد ما تبقى مشبعه اسيبه يعبر آه، عن نفسه يعبر عن افكاره يعبر عن مشاعره بدون ما انا اقطعه اديله قدر من الحب بحيث ان هو ما يدورش دايما زي ما بقول لحضراتكم على ال- الحب بره محتاج ان انا كاب وام سن 15 سنه محتاج ان انا اتحاور معاه من خلال الحوار هيوصل لي الرسائل اللي هو عايز يوصلها بدل ما يوصلها بره بيبقى جواه اسئله كتيره جدا مش عارف يجاوبها قدامه حيره كبيره جدا منطلق للحياه متفتح واخد الحياه يعني فعايز حد يجاوبه على اسئله كتيره جدا بتشغل باله فلو ما فيش حوار بين المراهق هنا وبين الاب والام طبعا هيستقي افكاره من بره وهيبني عليها مشاعر ويبني عليها سلوك- سلوكيات آه، سلبيه فانا محتاج ان هو كل ما بيبقى منفعل يعني هو حاسس ان مفيش حد متقبله وهو بيقول انكم مش طايقيني انا عارف ان الحب جواكم بس هي الفكره هل وصل له الحب طب نوصل له الحب آه، ازاي يا دكتور اقعد اسمعه مجرد الحوار هيحمل في طياته وجدانات مجرد الحوار هيحمل في طياته تقدير ليه مجرد الحوار يعني انت دلوقتي فضيت وقت من وقتك يعني انت دلوقتي مشغول بس هو مفيش حد اهم منه يعني دلوقتي هو حاسس انه مقدر خد ابنك او خدي ابنك والاب بالذات في المرحله دي انا بقول طالما عدى سن 12 هو محتاج الاب دلوقتي بنسبه 75% علشان كده الاب ياخد الابن ويديله مبلغ معين ويقول له انا عايزك النهارده يا بطل انت راجل البيت واكبر واحد في اخواتك عايزك النهارده يعني نخرج انا وانت خروجه لينا احنا الاثنين بس يعني انت افضل اولادي وانت اكبرهم وانت احسن واحد وانت يعني اللي ولي العهد من بعدي لا قدر الله حصل لي حاجه انت اللي هتبقى طب انت يعني هتقود البيت ده ازاي اديله قدر من يعني الاستقلاليه وقدر من الحريه ويعزمني خد المبلغ ده اعزمني بمنتهى الحريه شوف هتاخدنا لفين وياخدنا وهو اللي يسيطر على الموقف تماما هو يقود الموقف تماما علشان حسسه واعترف له ان انا عارف انك انت دلوقتي بقيت راجل انا ما بصغركش اهو لا ده انت اللي هتقود الرحله دي كلها لينا كلنا او ليك انت دلوقتي ليا وليك يعني وهنطلع بره يعني في مكان هادي ونفضل نتكلم آه، مع بعض يعني كل دي بعض يعني الارشادات اللي هي هتخليه ان شاء الله مش عنيد معاكم هو كل ما هنالك بيقول لكم انا موجود اعترفوا بيا فلو مش هتعترفوا بيا هتشوفوا يعني قدر من عناد اكبر لغايه لما يعني آه تعترفوا بيا طيب الاخت ام احمد كان برضو آه ولد 15 سنه وعيط من يعني من آه وقت الامتحانات طبعا آه يعني قلق الامتحانات مرتبط بالمخاوف من هو صغير يعني هو كان بيخاف من هو صغير طبعا كلنا يعني الأب والأم ويعني كنا بنقول كلمات تخيفه يعني سواء بشكل بقى يعني كان جاد أو بشكل يعني فيه شيء من الدعابة المهم إن هو ارتبط جواه إنه الحاجات دي كلها بتخيف يعني يبقى خايف من الظلام خايف من الحمام لوحده خايف من البعد عن الأم خايف من بعض الحيوانات وهو صغير وبعدين يبدأ يعمم الخوف ده الخوف بدل ما كان من حيوان معين أو كان من الظلام يبدأ يعمم الخوف على حاجات أكبر لغاية لما يوصل للامتحانات المهم أنه كل موقف غير مألوف بالنسبة له يبقى موقف مخيف يبقى موقف مقلق وبالتالي المفترض أنا دلوقتي هدربه على موقف الامتحان بشكل يعني عملي جوه البيت خلاص حط له موقف امتحان وهيئه تماما للامتحان وطبعا قبليها المفترض ان هو طالما مقسم المواد وطالما مستعد ليه الامتحان هيوزع قلقه يعني قلقه ما يبقاش كله موجود قبل الامتحان لا ده قلقه انا هوزعه على السنه كلها فما يبقاش كل القلق موجود هنا فيقل حده القلق اللي موجود عند الامتحان لان هو اساسا مستعد للامتحان بالعكس ده الامتحان ده هو الطريق لنجاحه هو الطريق لتميزه هو الطريق للهدية الكبيرة اللي هو مستنيها أنا أربط الامتحان ده بأن هو هيبقى بالنسبة لي حاجة ضخمة جدا الأب والأم يهتموا بهدية النجاح ما بعد الامتحان يبقى بالنسبة له الامتحان ده أنا يعني مش الحاجة المخيفة لا ده الطريق للحاجة اللذيذة يبقى أنا ربطت كده المخ عنده يعني شرطيا بالحاجة الجميلة اللي هي ما بعد الامتحان يبقى دلوقتي مش كل همه الامتحان واكثر ما يخيف الاولاد قبل الامتحان احنا كاباء وامهات يعني الاباء والامهات لانه هم مش مش شايفين الولد كولد مش شايفينه كابن مش شايفينه كذات مش شايفينه كانسان شايفينه كطالب المفترض يذاكر شايفينه كواحد المفترض يجيب درجات بهذا الشكل لكن انا مش باخد بالي من احاسيسه من مشاعره من من احتياجه للحب من احتياجه للتقدير من ان هو 15 سنه في مرحله مراهقه واشوفه فقط من خلال الامتحان ان هو المفترض عايز يبقى كويس في الام... والا لو ما كانش كويس في الامتحان يبقى مرفوض يبقى مش متقبل يبقى مش مقبول يبقى مش مقدر يبقى مش ابننا تماما لا انا محتاج انه يتدرب على الامتحان وحضرتك كاب وام برضه زي لجنه يدرب عليه اكتر من مره ويتخيله اساسا يغمض عينيه ويتخيل نفسه في موقف الامتحان ويتخيل نفسه وهو خارج من اللجنه وحل الامتحان كله ومتميز يعني دي بعض التدريبات اللي هي تطير منه قلق الامتحان اخت ام علاء اتفضلي يا فندم السلام عليكم ام هناء اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور انا عندي بنتي هنا هي سنه وشهرين دلوقتي ايوه هي الطفله الاولى بالنسبه لي ما عنديش اولاد غيرها هي الحمد لله نومها كويس يعني ماشيه في النوم الحمد لله كويسه جدا مسنيه في معادها وماشيه وبتمشي في معادها وكل حاجه بس من يجي اسبوعين كده يا دكتور بقت عصبيه جدا بتعيط كتير اي حاجه تغضب عليها تعملها في الارض ما كانش كده الاول هي في الفتره دي بتسنن فانا مش عارفه ده السبب ولا ايه من فض... اه بتسنن اه اه تمام آه كمان يا دكتور انا يعني ما عنديش اولاد قبل كده فما عنديش خبره عايزه اعرف ازاي انمي لها يعني هي ما شاء الله آه، بتفهم كويس اي حاجه بقول لها عليها بتعرفها كويس بتفهمها كويس يعني لو قلت لها جيبي اللعبه بتاعتك دي تعرفها جيبي الكوره تعرفها شيلي الفوتي ده بتاعك تعرفه لو في حاجه عاليه عليها تفكر ازاي تطلع لها كويس يعني ما شاء الله نموها كويس بالنسبه للذكاء فانا عايزه اعرف ازاي احسن لها الذكاء ده وايه اللعب اللي اجيبها لها في السن ده طيب هقول لحضرتك بس دلوقتي الرضاعه مستمره ولا وقفت لا آه، مستمره ان شاء الله يعني ان شاء الله انا وياك قبلها لغايه سنه ونص باذن الله لا الرضاعه مستمره ايوه ايوه ان يبقى شاء الله تستمر.
لغايه سنه ونص يعني لا لغايه سنتين ليه سنه ونص يعني يعني ان شاء الله انا ويا سنه ونص لا إن ان أنا شاء أعرف الله إن لا أنا- انوي انوي من دلوقتي ان شاء الله غير النيه وخليها آه، سنتين علشان بس الحب والاحتضان والاحتواء مش مجرد يعني آه، لبن الام المكتمل يعني يعني ان شاء الله يا دكتور انا سنه ونص هبدا ابطل الوسيله وافكر ان يبقى في حمل تاني فده ما فيش تاثير يعني ان انا اديها رضاعه معاه علشان تاخد فرصتها بس في النمو علشان تاخد فرصتها في الحب احنا مستعجلين على ايه يعني طب هو الافضل في انها حاجة يا تاخد دكتور؟
سنتين والوالدات يرضعن اولادهن حوالين كاملين اه لمن اراد ان يتم الرضاعه لكن حوالين آه، كاملين افضل يعني ان شاء الله باذن الله بس هو في حاجه يا دكتور ان انا اساسا بشتغل موظفه فانا ببقى اسيبها بالنهار مع جارتنا
طيب كويس اللي حضرتك يعني قلت لي الكلام ده مهما كانت جارتكم يعني كويسه لن تصل الى 10% من الام 10% لانه يعني هي هتهدى من ريحه الام هتهدى من آه، ملامسه آه، الام هتهدى من تقبيل الام هتهدى من احتضان الام هتهدى تماما لا يعني انا آه، اجازه عمل يا ريت على طول يعني بس خلينا على الاقل شهرين لغايه لما سنتين لغايه لما تنتهي الرضاعه يعني ام محمد اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله بخير يا اختي كنت عايزه اسال حضرتك بس كذا سؤال اتفضلي آه، انا ابني عنده سنتين ايوه آه، هو بي- بت- متعصب جدا يعني هو على طول متعصب بس يعني ممكن يكون انا سبب لان انا على طول بتنرفز عليه و- وساعات بضربه ايوه آه، وبعدين انا بس كنت عايزه من حضرتك اعرف الطريقه يعني ازاي اتعامل معاه لان انا انا عايزه اسيب العصبيه دي ومش عايزه اتعصب عليه انا عايزه بس الطريقه ازاي اتعامل معاه وخصوصا ان هو بيقول لا على كل حاجه ودايما بيصرخ وكده يعني آه، تمام.
وبع- وعايزه اسال حضرتك كمان هو في س- في سن سنتين دوت يعني ايه الحاجات اللي انا ممكن اعلمها له او ممكن ايه اللي يفهمه مني دلوقتي ولو عايزه ولو عايزه احفظه القران من اي سن ابدا احفظه
طيب هقول لحضرتك ان شاء الله ومعيش كمان سؤال اتفضلي هو مرتبط جدا بالمطبخ يعني هو عايز على طول يقعد في المطبخ ومعايا في المطبخ على طول وعايز يعمل معايا كل حاجة لا هو مش مرتبط بالمطبخ هو مرتبط بحضرتك جوه المطبخ لو حضرتك دخلتي مكان تاني هيبقى مرتبط بالمكان لا، التاني بس يعني.
أنا ممكن لو إحنا قاعدين مثلا مع بعض وكلنا ممكن يسيبنا ويدخل المطبخ لان حضرتك أ- اغلب وقتك قاعده جوه المطبخ فهو بالتالي آه.
يعني وكانه آه، يعني بيستشعر برضو آه، وجودك جوه المطبخ وجوه المطبخ في حاجه معينه بتشده خل- خرجي الحاجه دي بره المطبخ هيخرج هو من والله هو ال- بيلعب في المطبخ.
كل حاجة يا دكتور يعني هو يعني كل حاجة في المطبخ بيلعب فيها الفرن في البوتاجاز في كل حاجة عايز يلعب فيها يعني ما, ما هياش حاجة معينة مرتبط بالمطبخ فيها بس هو عايز يلعب في كل حاجة في المطبخ
طيب فدي حاجة تمام صراحة بتعصبني في عليه برضه.
في ادوات مطبخ بلاستيك أيوه.
كلعبه ممكن آه، يعني آه، يلعب بيها بره اه ماشي طيب طيب في طب في كمان يا دكتور في ال- في كتب بيبقى فيها الصور بتاع ال- مثلا حيوانات آه، اطفال حاجه يعني حاجات تت- اعلمها لأطفال- ممكن يتعلم منها دلوقتي اه طبعا صور بس طبعا كده مثلا يعني.
اه اه بعد سنتين دلوقتي يقدر يتعلم آه، منها وتكون لو مجسمه آه، وطبعا مصوره مجسمه تبقى افضل من الكتب العاديه يعني شكرا لاتصال حضرتك يا محمد ام اسماء اتفضل يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا عندي بنت عندها سنة وحوالي 8 شهور بس هي في يعني عندها مشكلة دايما الأطفال اللي بتلعب معاهم رغم رغم إن هم يعني أدق- أكبر مننا سنا لكن دايما تشد شعرهم وتضربهم وعندها اللعب بتاعتها ما بتفتحش إلا في تمام البلكون نحاول أكثر من مرة ناخد منها أي لعبة عندها عايزة في تمام البلكون يا دكتور ايوه ايوه ولو كان سمحت يا دكتور في كمان حاجه برضه في قناه اطفال يعني هي معروفه متعلقه بها جدا جدا يعني بتعيط عايزه عايزه تقول عايزه الاطفال اطفال اطفال متعلقه بها جدا جدا يا دكتور القناه ديت فبتحاول نمنعها عنها كده تعيط عايز تقعد قدامها يعني هي قناه منشودات وكده و... بس طيب.
اطفال اكبر سنا ما فيش يعني عايزه اشد انتباهها انا مثلا لحفظ القران يا دكتور من دلوقتي حضرتك كده فخايفه نضغط عليها فتكره الموضوع ده يعني لا لا لا آه، مش دلوقتي خالص مش دلوقتي خالص سنه و8 شهور لسه بدري هو بس آه، اخوها اللي انا سامع صوته اسمه ايه
نعم اخوها اسمه ايه م- مريم اختها مريم عندها قد ايه عندها سنة وحوالي 8 شهور
لا لا لا انا بتكلم على
لا مش اخواتها دول الولاد عمها معانا في البيت وبتلعب معاهم وكده هي دايماً يعني لا، ما فيش عايزة- اخوات عايزة ليها؟
تشد شعرهم وعايزه تضربهم هي ما فيش اخوات ليها لا هي لا اخت ثانيه بس ما تعبانه يعني مريضه عندها قد ايه عندها 12 سنه يعني معاقه 12 سنه مم.
لا انا بتكلم في حد اصغر منها لا ما فيش اصغر منها.
طيب خلاص هرد على حضرتك ان شاء الله طيب برضو ارجع للاستشارات السابقه اخت ام آه، سما آه، سنه ونص آه، الولد وامه آه، انفصلت آه، ولد برضو آه، سنتين شقاوه وبعد سنتين ولد بعد سنتين او شقاوه وفرط حركه وعناد يعني طيب ال- الانفصال اللي هو يعني آه، سنة ونص و- وانفصلت فكان ده طبيعي جدا ان هو يبقى آه، الولد عصبي او في فرط حركة او عناد او شقاوة او ما شابه آه، ده طبيعي جدا للأم نفسها يعني احيانا الأم بتبقى مستقرة وهادية وقاعدة في البيت والأمور ماشية آه، بشكل كويس بس هي شوية عصبية بتنعكس عصبيتها على ال- الولد بيبقى رد فعله آه، لعصبية الأم يعني لكن هنا الحقيقة الانفصال بيبقى طبعا يعني آه، صعب على ال- الأم أي حتى لو هي اللي كانت طالبة الانفصال مش هقول يعني ان هو كان زوج يعني آه، كويس وبعدين تم الانفصال بشكل او باخر وبعدين يسبق الانفصال مشكلات وصراعات الصراعات دي كانت بتؤثر بشكل او باخر عليها هي شخصيا اولا وبعدين بتنعكس على ابنها وكل عصبيتها بتنقلها لابنها وبعدين في الوقت ده اساسا كان بيرضع وبالتالي كل الانعكاسات والعصبيه دي حتى بتظهر في الرضاعه وبتظهر في ال- الاحتضان وبعدين الانفصال وكانه الولد امتداد لصوره الاب اللي انفصل عنها وكانها لا شعوريا عايزه تفصل الابن كمان وهو عايز يرتبط بيها وهي عايزه تفصله زي ما اتفصلت تمام ينفصل اهو والانفصال للطفل هيتم بشكل تدريجي لغايه سن 24 شهر الانفصال ال- النفسي يعني لكن هي دلوقتي حاسه بالانفصال النفسي عن الزوج فعايزه تن- يعني تخلي الولد ينفصل عنها برضه نفسيا وكانه هو صوره الاب وكانه يعني الحقيقه آه، بتنقل العدوان الموجه للاب للطفل والطفل طبعا ملوش ذنب في الحدوته ولكن هو حاسس بكل حاجه وشاعر بكل حاجه حتى لو النمو العقلي والمعرفي لغايه دلوقتي لسه ما نماش بالقدر الكافي اللي يفهم الامور ولكن هو في ذكاء المشاعر هو دلوقتي حاسس من جواه بان هو غير متقبل وان هو مستبعد وان هو وانا محتاج الام هي مش احتمال تبقى مش واخده بالها يعني ده ده ابنها وبرضه بتحبه تقول لك هو ده اللي طلعت بيه ولكن انا عايز بس هي بقدر المستطاع تستبصر بنفسها تستبصر بعصبيتها تاخد بالها من ردود الافعال ال- العدوانيه تتقبل الانفصال رويدا رويدا يعني لغايه لما هي تهدى لان كل ده هينعكس على ال- الولد خاصه لو هو دلوقتي آه، بيرضع يعني فطبعا طول الوقت هتبقى عصبيه وده هينعكس على الولد يعني يعني تمنع الاول عصبيتها وبعدين الولد عصبيته هتمتنع يعني آه، بشكل آه، طبيعي يعني المشكله لو كان ال- يعني المشكلات بادئه من وهي حامل وبعدين خلال الفتره ال- الاولى وواصله لغايه دلوقتي لغايه لما وصل بشكل عصبي يعني محتاج انا على قد الفتره اللي هي كانت فيها عصبيه على قد يعني نص الفتره على الاقل اللي هي محتاجه هنا يبقى في شيء من الهدوء للولد يعني الهدوء ده لازم يعبر تعبر عنه بشكل عملي يعني لازم تعبر عنه بتقبيل باحتضان بلعب بخروج معاه انها تشيله آه، تغني له آه، يعني تلمسه بشكل آه، دائم ما ي- يعني تحاول بقدر المستطاع آه، ما تنفصلش عنه وما تنفصل يعني ما تخليهوش ينفصل عنها قسرا وعنوة وبالعافية لا هو هينفصل تدريجيا لغاية سن 24 آه، شهر فحتى سنة ونص ما ينفعش انها دلوقتي توقف الرضاعة لان الانفصال النفسي يا ريت يجي مع الانفصال للرضاعة وسبحان الله يعني والولدات يرضعن اولادهن حوالين كاملين والانفصال النفسي كل كتب علم النفس تقول لك في النمو النفسي للاطفال ان الانفصال النفسي عن الام يعني آه، بعد 24 شهر بيبدا الولد ينفصل عن الام ويستقل وبالتالي تبدا هنا مرحله جديده مرحله ال- الطفوله المبكره واللي بيبقى فيها ال- العناد يعني طب اختنا ام شهد آه، ست سنين جنة اربع سنين آه، عياط زي ما بقول لحضرتك علشان رحمه علشان آه، ميلاد طفل جديد علشان سحب من تحتها البساط علشان اصبحت آه، حاسه انها ملكه غير متواجعه على عرشها ولازم تحارب وتقاتل بكل ما اوتيت من قوه علشان تستعيد العرش ال- المفقود يعني زي ما بقول لحضرتك هي اسئلتها لازم تكون كثيره جدا 15% من كلامها اسئله وبالتالي ده في الطبيعي لكن مع وجود رحمه لازم تكون اسئلتها يعني اكتر من كده حاولي بقدر المستطاع انك توزعي الاهتمام تبقى واعيه تماما انه اي اهتمام برحمه الطفله الصغيره اللي عندها شهر هينعكس عليها يعني لو هي مثلا وديتيها مثلا الحضانه يبقى كل الاهتمام والحب لرحمه ده ده حقها ولكن تبقي واعيه تماما انه حتى ال- الرضاعه والتقبيل والاحتضان بقدر المستطاع تبقي يعني شايله الاثنين تحتضن الاثنين تحاولي انه آه، يعني شهد او او جنه تبقى آه، معاكي معاكي يعني ايه طب هات ال- البنطلون ده هات البامبرز ده هاتي ما اعرفش ال- الكذا يعني عايز بقدر المستطاع دايما تشغليها دايما تحس انها آه، يعني آه، ما زالت في بؤره الاهتمام والطفل يبقى سعيد جدا لما نطلب منه يعمل حاجات مش هيبقى تعبان لما نطلب منه يعمل حاجات بالعكس هيبقى سعيد جدا لما نطلب منه يعمل حاجات هو يرفض لانه حاسس مننا بعدم اهتمام لكن ان انا اشغله على طول واطلب منه حاجات ده معناه كبير بالنسبه له ده معناه يعني رسالة حب ومعناه رسالة تقدير ومعناه انه انا مهتم بيه وفي الحالة دي هو مش هيضطر انه يعمل حاجات علشان آه، يشد انتباهي يعني آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ام سلمى اتفضلي يا فندم آه دكتور انا لسه مكلمه حضرتك دلوقتي اتفضلي بس حضرتك ما فهمتش سؤالي كويس هو انا الطفل مع والده مش معاها هي هي سابته واتطلقت هي آه.
طلبت طلاق في كل هدوء يعني سنة ونص سنة ونص ومع والده اه هو عنده سنه وخمس شهور كمان ومع والده وبقالهم ثلاث شهور متطلقين وثلاث شهور كمان اهو متطلقين متطلق وال... والانفصال تم في هدوء جدا من غير مشاكل ولا اي حاجه هي طلبت الطلاق حاولنا معاها م- يعني في حوالي شهر كده اقعدي لا مش عارف ايه كده فصممت فخلاص فهي مشيت فاحنا مش هينفع نديها الولد لظروفها الاجتماعيه يعني ما ينفعش ان احنا نديها الولد عشان هي والدها ووالدتها متوفيين وكده طب انا عايز اعرف بس ثواني هي يعني ايه ظروفها الاجتماعية ما ينفعش انه يكون معاها الولد على الاقل حتى لسن سنة ده على الاقل يا على الاقل دكتور، يعني هي يعني يعني مفيش- سنة وشهرين انفصلت عنه اه والفترة و- و- وقبل ال- يعني هي منفصلة لأنها بتفكر على الأقل في الانفصال لأنه القرار ما جاش فجائي اه هي ح- قعدت حوالي شهرين كده طيب يعني شهرين وبعدين آه، يعني من ثلاث شهور ودلوقتي سنة وخمس شهور كان عندها يعني سنة اه ف- ومن سنة والولد مع والده اه مين هيرضعه؟
هو هو اتفطم هي اصلا سابته واتف- اتفطم منها هو اتفطم نفسيا مش اتفطم من هي الرضاعة سابته فجأة يعني هي سابته فجأة وقالت أنا رايحة عند عمي وكده وسابته فجأة ومن غير يعني قالت إن هي رايحة وجاية فمشت وما جاتش إلا بعد 10 أيام فطبعا في ال 10 أيام دول اتفطم فيهم فرجعت تاني قعدت حوالي أسبوع أو 10 أيام وراحت ماشية قالت لا خلاص هتطلق وصممت على كده ف... فاحنا ما كانش ينفع نديها الولد يعني لأن هي مفيش يعني مفيش بيت تقعد فيه يعني مرة عند عمها مرة عند خالها فما حدش هيتقي ابننا يعني فاحنا قعدناه معانا علشان كده فهو قاعد مع والده دلوقتي فانا بقول لحضرتك احنا مش عارفين نتعامل معاه ازاي حتى والده خايف وقلقان اما يقول طب لما يكبر اقول له امك انفصلت ليه او اقول له عليها ايه يعني هو قلقان من الحته دي ان دي تاثر في نفسيه ابنه بعد ما يكبر حتى فاحنا دلوقتي يعني مش عارفه اقول لك احنا بنحن عليه لو عيط عيط عادي زي اي طفل حاجه بسيطه لقينا خايفين عليه قوي بنديله كل حاجه يصعب علينا ان هو اتحرم من امه فجاه فطام ومنها كمان يعني الفطام بيجي تدريجيا انما انما هي يعني فجاه يعني فجاه جدا فطام وحضنها كمان يعني مش فطام وهو طبعا طبعا يحضن.
طبعا فطام غير تدريجي وفي نفس الوقت انا بقول لحضرتك الفطام النفسي كان اقصى عليه من الفطام ال يعني ال يعني ال الرضاعه اه و- ودي مشكلتين في وقت واحد يعني مشكله عضويه من فطام الرضاعه وبعدين مشكله نفسيه من فطام ال- الفطام النفسي يعني بعدين- الاب مش هيقدر يعمل حاجه الاصل حلوا مشاكلكم الاجتماعيه بعيدا عن الطفل ما يبقاش احنا يعني الطفل ضحيه تتصرفوا انا ما اعرفش انا يهمني دلوقتي ان الولد ده لازم يكون في حضن امه لان انتم مهما حاولتوا لن مش هتكونوا زي الام اطلاقا ولا 10% من الام ولا 10% من حنان الام ولا تقدروا تعبروا والرسائل النفسيه اللي هتوصل ليه من خلال يعني لامه وفي نفس الوقت انتم يا اما هتبقوا حنينين عليه قوي لانه هيصعب عليكم وبالتالي هتبقوا مدللين ليه تدليل زايد ومش هتعرفوا تتصرفوا في كتير من المواقف فبالتالي والاب طبعا هيعمل ايه لا حول له ولا قوه يعني دلوقتي بالنسبه للطفل عمره يعني استلم وهو سنه هو هيتصرف برضه- معاه ازاي هو ما يعرفش عنه اي حاجه وبالتالي مي- يعني انا اخر مره اشوفه امتى استاذ ياسر اتفضل هر- اكمل لحضرتك بعد ال- الاستاذ ياسر استاذ ياسر مع حضرتك طيب كنت بقول لحضرتك يا ام سما الولد ملوش ذنب في المشكلات الاجتماعيه دي لما تكون الاخت موجوده في بيت حد اعتقد انه يعني آه، مش هيبقى فيه مشكله انه يعني طفل سنه يبقى معاها يعني اعتقد انه آه، هي نفسيا مش مرتاحه والاب نفسيا مش مرتاح والولد طبعا مش مرتاح وانتم مش مرتاحين الحل اللي يريح جميع الاوضاع هنا ان هو الولد الصغير يبقى موجود مع ال- الام مش هقول ان هم هيرجعوا لان دي مشكلات تانية يعني نحلها في برنامج فن السعاده الزوجيه اللي بيجي كل يوم اثنين الساعه 10 ونص انا ما بتكلمش هنا في علاقات زوجيه ولكن هو دلوقتي طيب فرضا انه في حاله تانية الام آه، ماتت لا ده هنا يعني آه، يعني حاجه ربانيه بقى سبحان الله يعني ربنا قبل ما بتنزل المصيبه ينزل الناس اللي ممكن هتحتوي وفي نفس الوقت يعني آه، هو نفسه هيبقى يعني في تعويض آه، رباني بشكل او آه، باخر يعني محتاج هنا الام ال- البديله يعني لو حضرتك هتقومي بدور الام ال- البديله شوفي الام بتعمل ايه مع طفلها في السنه دي طبعا المفترض كانت الرضاعه تستمر مفيش رضاعه يبقى دلوقتي برضو ه- يعني الرضاعه وكانها من الببرونه ولكن آه، وحضرتك محتضناه نفس وضع ال- الرضاعه مع نفس التقبيل مع نفس ال- التلامس برضه مع ال يعني هو في مرحلة مناغاة وبدأ يتكلم لكن أنا برضه عايز حضرتك الصوت المهم إنه بقدر المستطاع يكون في جانب حسي ما يحسش إن هو منفصل عن الناس وإلا هي يعني في أطفال في السن ده لأنهم حرموا عاطفيا وحرموا من حضن الأم فأصيبوا بما يسمى بالقزم العاطفي يعني حسوا ان هم النمو بتاعهم كمان قليل جسمهم قليل لان هم ما تربوش في حضن الام بشكل آه، طبيعي يعني طيب آه، استاذ ناصر اتفضل يا فندم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله بخير يا استاذ ناصر
حضرتك عندي مشكله بس الله يكرمك اتفضل يا فندم انا عندي خمس اولاد ايوه عندي محمد الكبير ده في سنه سته ازهري وآية في سنه خمسه وآلاء وجمال في سنه ثانيه وه- وآلاء في حضانه والبنت الثانيه صغيره قوي ايوه اصعب واحد فيهم محمد محمد عصبي جدا هو في سنه إيه يا فندم سنه سته ست اه اه المشكله بقى في حضرتك فيا انا مش فيه هو اه يعني هو انا الوحيد اللي هو اللي انا بهيج عليه بس الوحيد اللي انا بسخن عليه قوي اه اه ودايما بيدب فيه اه يعني الباقي لو عمل غلط ممكن مجرد ما ي- ما يخاف مني كده بسيبه ما بقدرش أ- أ- أ- اجرى عليه اه اه ده بس من قلبي بيجمد عليه اه اه وبضربه بغباء وازعل ومش عارف مش عارف حل في المسار ده مش عارف اعمل ايه هو حضرتك طب لو فكرت معايا دلوقتي ليه هو الوحيد اللي بتعمل معاه كده دون عن اخواته يعني ما اعرفش يعني بعزه جدا يعني مش كارهه يعني حضرتك مش قادر ت- تاخد بالك من المساله دي يعني لا مش عارف مش عارف يعني المشكله فيا انا انا زعلان على نفسي انا لا يعني هو هو معاه هو بس ليه كده لا احنا هنا قدام مشكلتين عايزين بس نحدد المشكله بوضوح يعني اتفضل لو حضرتك عصبي على الكل دي مشكله لا د- دي تبقى مشكله لا.
خلاص لكن انك عصبي على واحد ومش عصبي على الباقيين يبقى دي آه، مشكله تانية ودي لما نرجع ورا شويه كده هل ال- الزواج كان عن حب لا انا ما شفتهاش خالص اصلا يوم الخطوبه
يوم الخطوبه بس انسانه مو- يعني كويسه يعني وكان في تقبل كان في تقبل كل حاجه مفيش من مشاكل خالص.
البدايه كان في تقبل لمحمد نعم من البدايه كان في لا تقبل لا مفيش لمحمد اه تقبل لا مفيش حاجه خالص يعني ما كانش في اي مشكله على الاطلاق يعني اطلاقا تمام اه طب هو بيعمل ايه علشان وصلك انك انت يعني دون عن الاولاد بالرغم ان هو الولد الكبير واول فرحتك والمفترض ان احنا بنرتبط بالولد عصبي الكبير جدا.
هو عصبي قوي اه ثاني حاجه عنده اللعب ده هو كل حياته اه عنده لا مبالاه مش قادر اقول لك يعني
ايوه اه هو ده دي المشكله كلها سياده يعني البدايه ممكن أبعت يعني مشوار؟
هو عنده في حدود 12 سنه اه انه ذكي حضرتك انه ذكي مش مش غبي احيانا يبقى في مشكله عند الاولاد في مثلا آه، كهرباء زايده في المخ مثلا وبالتالي هو آه، عصبي وبيعمل حركات احيانا لا اراديه وحركات عصبيه وفرط حركه ونشاط حركي زايد وهو مش واخد باله ان المساله ربما تكون آه، عضويه نعم وبالتالي هو يعاقب آه، يعني هو عنده مشكله وفي نفس الوقت احنا مش عارفين ايه السبب بتاعها وبيعمل حركات ويعاقب آه، تاني طب حضرتك- ولما يعاقب يحس انه مرفوض فيزيد ال- المشكله من الناحيه النفسيه نعم، يبقى عنده نعم.
يبقى انا انا محتاج بس لو هو يعني آه، من هو صغير نفس الكلام هل في فتره من الفترات بيفضل هادي يعني لما بيقعد معاك بيفضل هادي وانت بتكلمه مثلا يقعد لمده ربع ساعه جداً.
ولا طول الوقت
يقعد هادي ويسمع يقعد هادي ويسمع ويسمع اه اه بعد ما يقوم يعمل غلط تاني ولا طيب كأن حصل حاجة خالص كويس هو دلوقتي وصل له يعني هي المشاعر زي ما بقول بتنجذب من نفس النوع والافكار بتنجذب من نفس النوع هو وصل له المشاعر اللي حضرتك بتقولها لي دلوقتي نعم. فهو حاسس انه دونا عن اخواته غير محبوب وغير متقبل وغير مت- مقدر وما عندوش اي قدر من يعني ال- الوجود الانساني يعني نعم.
حضرتك دلوقتي آه، وصلت له الرساله دي وان كنت ما قلتهاش لفظا لكن زي ما بقول دايما وصلت له بنسبه 93% نعم نعم أنا حاسس بالكلام ده
وبتقول له برضه
حاضر يعني حضرتك ب- بتقول له وبتقول له يعني يعني كده الرساله واصله بنسبه 100% يعني يعني زي ما بقول 93% غير آه، لفظي 55% بصري هو شايفك بتحتد عليه آه، عن بقيه اخواته نعم ويعني 38% سمعي نبره صوتك غير نبره صوتك مع اخواته نعم ولو وصلت له الرساله انه انت ولد كذا ولا يعني اديته لقب يعني انت غبي ولا انت كذا ولا انت كذا برضه يبقى 100% هو دلوقتي شاعر بعدم التقبل المشكلة كمان التام في أمه كمان حضرتك نفسي بالظبط
الام برضه نفسي بالظبط حضرتك طيب يعني ما شاء الله المشكله كده مضاعفه على الولد آه، يعني بصراحة يعني طيب انا محتاج احنا الاول طب أقول لحضرتك على حاجة بعد إذنك طب اتفضل الولد ده من صغره وهو وهو ابن يوم انا كنت فاهم الامور غلط كنت فاكر قلت لها حاولي تنيميها على الجنب اليمين عشان نطلع من اهل اليمين اه فاحنا نيمناها على اليمين على طول اه فدماغه اتطبقت اه دماغه ما خدش وضعها الطبيعي فهل ده السبب؟
طيب يعني آه الكلام ده كان يبينه آه مش الشكل الخارجي للدماغ ولكن رسم مخ برضو علشان يقول لنا يعني الوظائف يعني يقول لنا المخ اخباره ايه وبعدين اختبار الذكاء علشان يقول لي الوظائف اخبارها آه ايه يعني نعم لكن انا يعني دلوقتي محتاج بس إن- انه وصلت له رسائل من وهو صغير لغايه دلوقتي ان هو آه، مرفوض وان هو يعني في وقت من الاوقات هيقول لك انا عايز اموت
نعم يعني يعني وانكم ما بتحبونيش يعني يعني ده اساسي يعني لازم يقولها يعني نعم تمام فانا ارجو انه حضرتك دلوقتي بشكل خاص جدا اولا لازم احنا نبقى وا- واخدين بالنا من ال- العدوان الموجه للولد لازم انا شخصيا اصفي نفسي هو هديه من ربنا نعم يعني ما ينفعش ان انا دلوقتي يا استاذ ناصر ان ربنا او أو حد يديني هديه وبعدين اقول له بس يبقى نعم.
يبقى, يبقى او حد يديني هديه اقول له بس انا كنت عايز حاجه غير دي يعني نعم لا اطلاق اطلاقا والله يا دكتور جميل يبقى انا رقم واحد محتاج اتقبله كابني محتاج لا انا اتقبله متقبله كانسان يا دكتور حضرتك لا انا متقبله قوي لا انا بعز انا بعزه جدا تمام مش اللي مش اللي انا مش عارفه ده جواك اه ده جواك يا استاذ انما انا ناصر بعنف عليه كويس انا عايز ده يوصل له نعم انا عايز ده الاحساس والمشاعر الجميله دي محتاج انها توصل له يعني بعد ما تخلص منها قول- قولها له هو يعني يحس هو ان هو متقبل انا عايز حضرتك بشكل شخصي عارف تاخد حضرتك.
الولد ده وتطلعوا في مشوار آه، يعني آه، مع بعض حاضر وما تتكلمش خالص معاه يعني يعني اصله آه، كثره ال ال يعني ال ان انا ارشده حتى لو بشكل ايجابي وهقول كلام درر بس يعني مكرر وفي نفس الوقت كتير هيجيب نتيجه سلبيه ونتيجه عكسيه نعم نعم انا محتاج حضرتك تاخده وفي نفس الوقت زي ما قلت من شويه كده هتدي له مثلا مبلغ 20 جنيه مثلا اه ومحتاجين اعزمني محتاجين نخرج شويه كده نشم هنا- هوا انا وانت وانا م- يعني آه، زي ما تحب وخليه يخرج بيك وخليكم تتمشوا واديله زمام القياده والمبادره وحسسه ان هو آه، راجل وان هو ابنك الكبير وان هو وصل له الرساله دي ان انا معلش يمكن شديت عليك شويه او اتعصبت عليك شويه لان انا محتاجك احسن حد لانه كل ما هتعمل حاجه حلوه اخواتك كلهم هيقلدوك كل ما هتعمل حاجه وحشه اخواتك كلهم هيقلدوك وفي نفس الوقت لا قدر الله يا ابني انا لو حصل لي شيء انت راجل البيت علشان كده انا كنت عايزك كويس نعم ده بس اللي هتقوله لكن بعد كده هتسمع منه انا عايز كده يعني خليه دايما يقول انا شاعر انا حاسس انا عايزه يعبر عن آه، مشاعره اللي جوه وعايزه يعبر بمنتهى ال- آه، الحريه ليك او لوالدته يعني يعني اقعد معاه وقول له انت شايف والدتك ازاي والدته تقعد معاه وتقول له انت شايف والدك آه، ازاي لانه قدامك مش هيقدر يقول يعني وتقعد مع ال- الام وبعدين تشوفوا هو شايفكم ازاي لانه انا متاكد تماما ان هو حاسس ان هو مكروه حاسس تماما ان هو مش وانا آه، حضرتك متاكد من مقدر كده
هو ايه انا متاكد من كده برضو والله طيب ما انا بقول لحضرتك يعني دي بعض الوسائل يعني ال- نوصل له ال- الحب بالحوار حاول تاخده وتطلعوا وتمشوا مع بعض وانت احسن اولادي وانا اكتر حد بحبك بس يمكن انا آه، يم- يمكن آه، لان انا عايزك كويس قوي فيعني زي المدرس لما كده بيحاول يعاقب على ح- يعاقب حد هو بيعاقبه مش لانه بيكرهه لانه بيحبه وانت دلوقتي لو حد يعني لو حد انت بتحبه وحط ايده مثلا في مفتاح الكهرباء او في آه، فيشه الكهرباء هتسيبه كده ولا هتضربه هي دي ضربه عدوان ولا ضربه حب لا ضربه حب انا برضو كنت بعمل معاك كده دي مش ضربه عدوان ولا كراهيه لا دي كانت ضربه آه، حب لان انا عايزك احسن حد في الدنيا يعني عايز من دلوقتي بقدر المستطاع ان حضرتك والام تكتبوا ورقه فيها 20 ميزه فيها نقاط إيجابية فيها أحسن ما فيه اقعد مع الأم كده حضرتك وشوف الصفات دي ويا ريت تقروها أنتم لمدة أسبوع علشان أنتم تقتنعوا بيها المشاعر دي داخلية لكن التعبير ده اللي يوصل له لما نقتنع إحنا ونشوفه بشكل إيجابي بعد كده جوانا هنشوفه ب- يعني من بره كده هو يشوفنا بشكل ايجابي لان احنا المرايه اللي هينعكس فيها ولو شاف آه، انه احنا شايفينه وحش هيشوف نفسه وحش وغير متقبل بعد كده بعد ما هناخد اسبوع من كتابه المميزات دي واحنا نقتنع انه فعلا سبحان الله عنده المميزات دي واحنا ما كناش واخدين بالنا لان احنا مركزين برضو بس على سلبياته بعد كده هنفضل طول الاسبوع نحاول نذكره بالسلبيات والايجابيات وعندك حاجات حلوه وعندك حاجات آه، جميله لكن اهم حاجه قلت لحضرتك عليها انك لازم انتم الاثنين بس دول ما اخواته كلهم تخرجوا ويحس ان هو مفضل على آه، اخواته يعني تعويضا ليه يعني ام حازم اتفضل يا فندم أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك كان عندي حازم عنده ست سنين ايوه آه يعني انفصلت عن باباه وهو عنده ثلاث سنين آه دلوقتي أنا يعني تزوجت تاني وكل حاجة بس آه وال يعني زوجي بيعامله كويس جدا وهو مفهوش حاجة يعني هادي ومفهوش أي حاجة بس أنا آه بدلله زيادة على اللزوم يعني بحيث إن أنا آه، حسيت إن هو مر بمشكلة كبيرة وهو كان شايف المشاكل بعينه وهو صغير ف يعني بخاف عليه من اي حد ان هو يعامله معامله مش كويسه بحيث ان هو ياثر على نفسيته هو دلوقتي في حاجه ان هو مثلا لما بيروح عند اي حد هادي جدا ويعني ولما بيكون في البيت هادي برضو بس هو عنده حته الانطواء برضو زايده يعني انا عايزاه يبقى طبيعي ويعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي بحيث ان انا برضو بجيب له كل حاجه و... وبعمل له كل حاجه هو عايزها بحيث ان هو يبقى يعني شخصيته قويه وك... بس انا خايفه ان ده ينعكس عليه بعد كده فانا مش عارفه يعني اتعامل معاه ازاي معامله آه، كويسه بحيث ان هو في نفس الوقت شخصيه فيما بعد يبقى قويه وما يكونش انطوائي و- ويعني و- و- وعينيه فيها دايما نظرات الحزن يعني دي فيها يعني اكتر حاجه بتصعب عليا فيه لانه فمش حضرتك عارفة.
اساسا اسقطت عليه نظرات الحزن اللي جواكي عليه فشفتها في عينيه واحيانا ما يكونش النظرات دي اصلا موجوده ولو حتى موجوده بقدر معين ولكن مم.
حضرتك لانك شايفه انه هيكون كده فشفتيه كده اننا لا ندرك الاشياء كما تبدو في الواقع ولكن كما تبدو لنا انا عايز حضرتك تخففي بس يعني احساسك بالذنب تجاهه ده رقم واحد تشيليه من جواك احساسك بالذنب تجاهه يعني آه، قدر الله ما شاء فعل او قدر الله ما شاء فعل وفي نفس الوقت انت كنت قبل الانفصال دايما شا- يعني واضح انك مثاليه واضح انك محتاجه احسن حد في الدنيا وكنت دايما شاغله بالك قوي مساله الانفصال والناس اللي حذروك طبعا علشان خاطر الولد نستمر علشان فانت كنت حاسه انه لا انا داخله معركه وفي نفس الوقت مش هطلع خاسره فيها وفي نفس الوقت ان شاء الله اكثر مخاوفي من الانفصال والزواج الثاني كانت على الولد لكن هو هيبقى اكتر حاجه انا ههتم بيها انا مش عايز الاهتمام الزايد ده يشغلك مش عايز الخوف الزايد ده يشغلك لان هو اللي هيوصله لمرحله ال- ال- الانطوائيه والحمايه الزايده ليه هتخليه ما ي... يعني ما يعيش الحياه كما هي وفي نفس الوقت مش حي يعني آه، يبقى عنده مثيرات الحياه بحيث انه يتحرك وينطلق بحريه وكانه هو متكتف فكان لازم يبقى منطوي وهكمل لحضرتك برضه خلاص ماشي. يعني يعني آه، آه، اعمل له انا عايزه يعني الحياه ال- اليوميه آه، اتعامل معاه ازاي في الحياه اليوميه الحياة اليومية يعني أول أنا حاجة زي ما قلت لك هديله طيب مية أخلص مع حضرتك بتاع برضو إجابة السؤال وأرجع أجاوب لإخواننا ال- الحياة اليومية أنا عايز رقم آه، واحد أول حاجة زي ما قلت لحضرتك تشيل الإحساس بالذنب اللي جواكي من الانفصال ثانيا تشيلي درجة الخوف العالية عليه خلاص انت حضرتك يعني واضح انك انس- انسانه مثاليه ومسؤوله وفي زوج آه، يعني ل- يعني رائع وبيعامله بشكل كويس يعني مش عايز ال- الاحساس ده يسيطر عليكي انت وبعدين آه، يتنقل له يعني لا هو عايش في بيئه طبيعيه ما فيش اي مشكله آه، على الاطلاق يعني الانطواء آه، لا شك انها مشكله مشكله في التفاعل مشكله نقص تواصل يبقى احنا محتاجين انه يكون اكثر تفاعل من خلال تفاعلك معاه يكون في تدريب للتواصل من خلال كلامك معاه من خلال تعاملك آه، معاه من خلال تدريبات عمليه من خلال يعني تديله الثقه بنفسه من ذكر ايجابياته قدامه وفي نفس الوقت ينزل دربيه وما تخافيش عليه مش هيحصل حاجه ان شاء الله الاطفال بيخافوا على نفسهم اكتر من خوفنا عليهم على فكره يعني الولد يجي يتحرك ناحيه البلكونه الام يعني تبقى مضطربه جدا وقلقه جدا ويعني واصله لمرحله فزع فتنقل له القلق والخوف والفزع فالولد يخاف يقرب من البلكونه وبعدين يجي يمسك سكين فنخاف جدا وبعدين يجي يقرب من ناحيه نخاف جدا فننقل له مع الوقت المخاوف فيحس ان هو خايف من كل حاجه ويحس ان هو منطوي ومش قادر آه، يعني يتعامل مع الاخرين اللي احنا خايفين برضه عليه من الاخرين وخايفين عليه من الشارع وخايفين عليه من اصدقاء السوق وخايفين عليه من كذا ويحاط بسلسله من المخا من المخاوف نغرقها بيه فيحس ان هو سقط في بحر المخاوف و- وما بقاش عنده قدره على يعني آه، الجرأه ووصل لمرحله من ضعف الثقه بالنفس عايزك تبعتيه يجيب حاجات من تدربيه على ان هو يروح يتعامل مع بقال يتعامل مع آه، كذا يروح يشتري لك حاجات ويجيب حاجات وفي نفس الوقت انا عايزك وهو عنده ست سنين تقعدوا يبقى هو آه، يعني ال- المذيع ويعمل معاكي حوار يعني لعبة جميلة كده لعبة مذيع وهو يعمل معاكي حوار ودربيه يعني ايه مذيع وازاي يعمل حوار وفي نفس الوقت اللي خده في المدرسة النهاردة يعمل نفسه مدرس وفي نفس الوقت يشرحهولك علشان يحس ان هو عنده قدرات ودايما اكدي له على القدرات الايجابيه وما تركزش على القدرات السلبيه وانزعي الخوف من جواكي ان شاء الله هيتحرر من المخاوف وينطلق ان شاء الله طيب فاصل وارجع لحضراتكم ان شاء الله
عدنا بفضل الله
تربية الأبناء تربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية أتواصل مع حضراتكم في إجابة الاستشارات السابقة كانت أختنا أم عمر بتقول إنه آه، يعني عمر أربع آه، سنين كان الحقيقة تعرض لموقف آه، مطر وشديد ورعد وجواه خوف شديد وكان الموقف ده آه، يعني خالته عندهم وبالتالي حصل ارتباط شرطي بين ال- الموقف المخيف وما بين آه، صورة خالته لا سيما لو حسسته بحالة من الرعب وهي كمان اتفزعت وهي عبرت عن ده بشيء من ال- المخاوف هو مش هيدرك ده قوي يعني مش هيدرك ال- البرق والرعد والمطر والريح مش هيدرك ال- المعاني دي قوي لكن الحقيقة احنا اللي وصلنا له الخوف ده احنا اللي عملنا ارتباط شرطي ما بين يعني ولذلك هو ما خافش من المطر دلوقتي ب- قد ما هو خايف من آه، خالته يعني لانه ما ادركش ال... هو هو شاف خالته شافها خافت وبالتالي الكبير فقد امانه قدامه الكبير الكبير المفترض يتحكم في نفسه خاف وبالتالي آه، انا خفت اللي بدون الامان هم نفسهم خافوا وبالتالي انا اعمل ايه فانا اكثر آه، خوفا يعني وبالتالي آه، دلوقتي هو لما يشوف خالته وكانه يتذكر ال- آه، المطر ده ولما يشوف مطر برضه يتذكر وجه آه، خالته يعني هنا مع الموقف بيحصل انه يبقى في مشاعر آه، للخوف مكبوته آه، جواه في ال- العقل الباطن وبالتالي مع اي مثير يحرك الخبره المخيفه الخبره المؤلمه اللي هي كبتت سابقا في ال- اللاشعور يعني مجرد ما يشوف خالته يفتكر الموقف ال- المخيف يعني وبالتالي انا محتاج آه، رقم واحد انه آه، خالته تعيد بناء الخبره الوجدانيه المؤلمه دي جواه تعيد بناء الخبره الوجدانيه المؤلمه دي جواه يعني بدل ما هو كان في ارتباط شرطي سلبي ما بين آه، الموقف المخيف وخالته هي بقدر المستطاع انها تحاول انها تبقى جنبه تتكلم معاه عن الموقف ده تحاول آه، تحتضنه و آه، يعني تعكس الموقف يعني هي في الوقت ده حتى لو مثلا هي نفسها تعرضوا يعني بنسميه التعرض التدريجي للمثير المخيف التعرض التدريجي يعني ايه التعرض التدريجي يعني انه هتتكلم معاه عن ال- الموقف وهي بتضحك جدا وهي بتحتضن وهم بيلعبوا مع بعض وهتتكلم عن الموقف عشان اعيد بناء الموقف جواه بشكل ايجابي علشان آه، يعني اعمل ديليت كده احذف الموقف من المخيف من آه، الذاكره جواه يعني هي بتتكلم عن الموقف وهي بتضحك وبتحتضن وبيلعبوا مع بعض ده رقم واحد يعني فهو سعيد فاستدخل الموقف بشكل تاني يعني الخبط الذاكره يعني بدل ما فيها ملف خوف فيها ملف سعاده دلوقتي عشان استدعي ملف السعاده ده مش ملف الخوف ال- القديم يعني وبعدين تعرض تدريجي اكتر يبقى مثلا آه، تتكلم معاه تشوف صوره مثلا عن رياح او عن مطر او كده وهم بيلعبوا وهم بيجروا ورا بعض برضه ارتبط المنظر ده معاها بموقف آه، سعيد مش موقف مخيف وموقف آه، مؤلم يعني مشهد في التلفزيون لمطر برضه وهي حضناه وهي محسساه بالامان وهم بيلعبوا مع بعض وبيضحكوا مع بعض برضه موقف لا سيما موقف حقيقي لو في شيء من يعني الهوى او موقف مطر وهم موجودين وهم بيلعبوا مع ال- المطر وحاسين انه موقف كا- يعني جميل يعني المهم ان انا اعيد بناء الخبره السلبيه المكبوته جواه واستبدلها بخبرة وجدانية إيجابية جميلة تديله الثقة وتحسسه إن هو دلوقتي في حالة أمان طيب اختنا آه، ام هنا هنا سنه وشهرين آه، يعني عصبيه جدا وبتسنن وطيب وام محمد برضو نفس المشكله عصبي وبيقول آه، لا هي مرحله لا آه، يعني من بعد سنتين ال- إنه في المرحله دي بيبقى طفل بس زي ما بقول بيعبر عن ذاته بيستثير آه، انتباهنا عايز يجيبنا وفي نفس الوقت عايز يخلينا نهتم بيه مزيد من ال- الاحتضان مزيد من ال- الحوار مزيد من يعني الأغنية البسيطة المحببة بالتنغيم يعني آه، منغمة آه، بقدر المستطاع نحاول يبقى في لعبه بس هنا سنتين ام محمد يبقى مكعبات هنا سنه وشهرين لسه ما عندهاش القدره الحركيه اللي هيبقى فيه مكعبات لكن زي ما بقول لو صور يعني إيه، حيوانات او حيوانات آه، مجسمه على اساس ان هو بيطفي سمه بشريه على الحيوان ويأنسنه يطفي عليه سمه انسانيه بس سمه سمه بشريه يعني ويلعب آه، معاه يعني لو حضرتك آه، سايباها و- وبعيد لازم تبقى آه، عصبيه يعني وبقول دايما ال- الرضاعه لازم تستمر خلال السنتين ولو استمرت هيبقى فيه احتضان هيبقى فيه طمأنه هيبقى فيه احتواء هيبقى فيه تشبيق للجسد اللي هو تلامس ال- الجسد يعني طيب ال- القرآن برضو أم محمد من أول ما يستوعب يعني هو في فروق فردية بين ال- الأولاد لكن ممكن من سن أربع سنين أبدأ يعني آه، أحفظه ويبدأ يستوعب آه، معايا والأطفال بينهم فروق فردية طيب أم أسماء أخيرا برضو آه، مريم سنة وثمان شهور تشد شعرهم وتضربهم آه، لعبها ترميها من البلكونة أي طفل يحس إن هو مرمي يرمي يعني وكأنه هو دلوقتي يعني بيلعب اللعبة بس بيعيدها على المستوى المتخيل يعني هو يحس ان هو حد يعني آه، مش جنبه وبالتالي هو دلوقتي ياخد اللعبة ويرميها واللعبة دي بديل عنه هو يعني وكأن انا اللي مرمي زي اللعبة دي فانا طالما انا حد رميني يبقى انا لازم ارمي اللعبة او اللعبة احيانا اكسرها او ادغدغها او ارميها وهي نيابة عن الام فمحتاج حضرتك تاخدي بالك من المسألة دي طيب انا محتاج انه يعني آه، سنة وثمان شهور برضو نفس الكلام ال- آه، السابق يعني لما تعمل موقف زي كده أرجو إنها يعني إحنا ما نتخضش قوي ما نستثرش قوي ما نتعصبش ما نضربش علشان نشتت الانتباه بتاع ال- الولد دلوقتي بقدر المستطاع وما نستجيبش الاستجابة اللي تخليه زي ما دايما زي ما بقول يعني وكأنه هو عايز ي- يشدنا وي- ويجذبنا وكأنه الحدث اللي بيعمله العصبية ولا انه يرمي حاجة او يشد في شعر حد يعني مجرد ما يدوس على مفتاح نور ننور فبالتالي لعبة جميلة جدا كل ما يعمل ال- يعني الموقف ده كل ما احنا يعني آه، نستثار وده اللي احيانا آه، بيطلبه وهو عايزه للاسف وقت حلقتنا يعني انتهى اذكر حضراتكم بموقع قناه الرحمه حضراتكم تقدروا تدخلوا عليه وتدخلوا على حلقات البرامج وتدخلوا على برنامج فن التربيه وكل البرامج لاساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا تقدروا تطلعوا على كل الحلقات السابقه ان شاء الله وقريبا على موقعي الشخصي جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالا جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا علمهم آداب الشورى كي يحسن كل أقوالا حفظهم قرآن المولى ولدك أعمالا أرشدهم للسنة يبقوا بالسنة في